دار الحديث المصرية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فحياكم الله جميعا وهذا المجلس الحادي والسبعون من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونحن وإياكم قد وقفنا عند كتاب العلم عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما, ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة وهذا الحديث سبق بنفسه في المجلس السابق في باب آخر الباب السابق يعني والبخاري كما قلنا سيكرر هذا الحديث كثيرا في الكتاب وفي كل موضع سيحتج به أو يستدل به على مسألة من المسائل فالمسألة هنا باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم وإن هذا من من الأمور التي ينبغي أن يعتني بها العالم حتى يحفز من يستمع له وطلبته يعني ويطمئن إن هم مستوعبين وإن هم مركزين معه فكل حبة كده يديهم سؤال ولا حاجة حتى يعني ينشطهم وحتى يستحثهم على مزيد من الطلب والعناية والتركيز ونحو ذلك وسبق ما في هذا الحديث كل بس ما زاد هنا إن هو جاء به بإسناد آخر الموضع السابق اللي كان في الحديث السابق كان من حديث قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر هو في هذا الموضع حدث به عن خالد بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنفس الإسناد السابق يعني وخالد بن مخلد القطواني شيخ البخاري في هذا الحديث هو أبو الهيثم البجلي مولاهم الكوفي وقطوان موضع بالكوفة والبعض يقول إن قطوان دوت يعني نسبة لمهنة أو لنحو ذلك وكان خالد بن مخلد يكره أن يقال له القطواني خالد المخب روى عن عن شيخه هنا في الحديث سليمان بن بلال وعن عبد الله بن عمر العمري وعن موسى بن يعقوب الزمعي ونافع بن ابي نعيم القارئ وجماعه يعني وروى عنه البخاري وكذلك روى له مسلم وابو داود في مسند مالك الكتاب اخر ليه غير السنن يعني والباقون بواسطه محمد بن عثمان بن كرامه وابي كريب وابن نمير والقاسم بن زكريا وجماعه يعني وحدث عنه عبيد الله بن موسى وهو أكبر منه وأبو أمية الطرسوسي وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وجماعات يحيى خالد بن مخلد القطواني صدوق صدوق لا بأس به ليس من كبار الحفاظ ولكنه من أهل الصدق لم يكن يعني ممن يؤخذ عليه شيء في أمر الصدق لكنه مع ذلك كان عنده مشكلتان كان إحدى مشاكله أنه هو يتفرد بأحاديث لا يرويها غيره فاستنكرت عليه بعض الأحاديث والإشكال والعيب الكبير الثاني هو كان فيه تشيع وربما يعني زاد هذا التشيع شيئا ما وده كل من تكلم في خالد بن مخلد تكلم فيه بسبب هذين الأمرين إما ما استنكر عليه من أحاديث أحاديث تفرد بها لم يرويها غيره وهو ليس بالثقة الثبت الحجة الذي يحتمل تفرده فتكلم فيه بعضهم بسبب هذا وكذلك مسألة تشيع الرجل وحتى ان ابن سعد بيقول كان متشيعا منكر الحديث في التشيع مفرطا وكتبوا عنه للضروره كتبوا عنه للضروره وفي الحقيقة الأحاديث التي وقع له فيها إشكال ابن عدي جمعها في ترجمته في كتاب الكامل وقال لم أجد في حديثه أنكر مما ذكرته ولعلها توهما منه أو حملا على حفظه بيقولوا إن هو ممكن يكون يعني اتلخبط في هذه الأحاديث التي ذكرها ابن عدي في الكامل كم حديث ذكرهم قال دول هم اللي أنكروا عليه وباقي حديثه مستقيم وقال إن دول احتمال يكونوا بسبب إن هو يعني آه، توهم آه، نسي يعني وأخطأ أو إن هو كان يحدث من حفظه فيغلط ومع ذلك فقد قال العجل فيه ثقة قال ثقة فيه قليل تشيع وكان كثير الحديث وقال صالح بن محمد جزرة ثقة في الحديث إلا أنه كان متهما بالغلو يعني شوف واحد بيقول قليل التشيع وواحد بيقول كان متهما بالغلو طبعا ده أمر نسبي كل واحد بيقيس حسب وجهة نظره خاصة في مسألة المذاهب دي يعني يكون واحد بلغوا عنه كلام شديد فيبدأ يقول عليه مغالي وواحد بلغوا كلام يسير أو ما بلغوش عنه الكلام الشديد دوت فيقول عليه إن هو كان عنده قليل تشيع والبعض يقول ده ده كان أشد من كده بكتير كان بعضهم يقول كان شتاما معلنا لسوء مذهبه لكن الظاهر والله أعلم أن الرجل نعم كان فيه تشيع ولم يكن يبلغ هذا المبلغ من الغلو يعني فيما يظهر من مجموع كلام الناس فيه وهو على أي حال من أهل الصدق ده لا, لا أحد يختلف أنه من أهل الصدق وأنه لا يكذب كونه يخطئ ماشي عنده مناكير وحديث يتفرد بها فتستنكر عليه يسموها مناكير يعني برضه ما فيش مشكلة السؤال بقى هنا طب البخاري كيف يروي عن هذا الرجل وهو في هذا هذه المشاكل قلنا مرارا ان البخاري بينتقي من حديث هذا الصنف الناس اللي زي كده دول مش كذابين ولا حاجه دول ناس صادقين وحتى لو كان عنده مشكله في مساله المذهب وكده فالذي عليه عمل المحدثين قاطبه ان هم لا يتوقفون في روايه احد وان كان فيه بدعه اذا صح اذا كان صادق اللهجه وكان مما ممن يضبط حديثه لم يتوقفوا في هذا في الغالب يعني ترى الكتب ملأ بهذا الصحاح وغيرها ملأ بالرواية عمن وسم بنوع من البدعة ما دام أنه صادق اللهجة ليس يكذب بقى إذا إذا إذا وكما نقلنا سابقا كلام بعضهم يعني هو ن- لا إنما يدرك من من أهل البدع من تحل البدعة دما اللي يبلغ في البدعة مبلغ إن هذه بدعة مكفرة بالإجماع يعني ويصير بها حلال الدم ده بس الذي لا يروى عنه ده كده ساقط الع- ساقط الديانة أصلا مش الرواية لكن ما دام ان هو لم يسقط دينه بعد يعني ما بقاش كافر بسبب هذه البدعه يبقى لسه روايته سليمه وشغاله ما دام هو ثقه في روايته ما دام هو صادق لا يكذب تمام ودي سكه ودي سكه تانية شويه. فالبخاري انما يخرج لامثال هذا الصنف من الناس انتقاء ينتقي من حديثهم ما وافقوا استقاته ما وافقوا فيه الثقات ولم يت... ولم يكن هذا من اخطائهم هنا مثلا هو شوف انتوا احنا المره اللي فاتت لو تذكروا قرانا البخاري روى هذا الحديث من عن كام طريقة أقرب حاجة لنا الحديث السابق من نفس هذا الحديث نفسه رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار فهنا هو فالحديث يعني مع- محفوظ محفوظ من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث عبد الله بن دينار عنه ومن حديث الدنيا كلها فهذه الرواية البخاري سوق عن باب التنويع إن هو الحديث عنده من كذا عن كذا شيخ ولا يخشى من إشكال من إشكال الواقع في خالد بن مخلد لأنه الحديث مش متفرد بخالد فما فيش اشكال يعني الراجل متابع عليه كثيرا الحديث محفوظ جدا ومشتهر جدا والبخاري رواه في اكثر من 12 موضع في الصحيح ولا قريب من ذلك فما فما يخشى من اخراج مثل هذا ليس فيه اي اشكال يعني اطلاقا بل ده منتهى الانصاف ومنتهى الايه يعني آه، سعه النفس ده خلاصه الكلام في هذا الرجل آه، خالد بن مخلد بيروي الحديث عن سليمان بن بلال التيمي مولاهم سليمان سبق معنا مرارا وهو أبو محمد أو, أو, أو أبو أيوب المدني الثقة المشهور آه، متوفى سنة 77 و100 وهو بيروي عن عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن المدني مولى بن عمر الثقة أيضا من من من أصحاب عبد الله بن عمر مثلا 27 يعني و100 وهو يروي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبي عبد الرحمن الصحابي الشهير وهو من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغر ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة يعني هو من, من شباب الصحابة وهو بلاش من الصغار ديت اللي هم يكونوا ساعتها مثلا عندنا مثلا عنده 8 9 سنين 10 لكن هذا من شباب الصحابة وهو أحد المكثرين من الصحابة وهو أحد العبادات الأربعة ومن أشد الناس اتباعا للأثر وأشدهم شهرة بذلك رضي الله عنه ورحم مناقبه جمة حديث عنه يطول مثلا 73 في آخرها أو في أول 74 هجرية رضي الله عنهم جميعا ورحمهم وغفر لنا ولكم ولنا ولكم والحقنا جميعا بهم الحديث دوت زي ما قلنا البخاري هو بساق نفس اللفظ لكن تنوع في في الاسناد ده هيحصل كثيرا كما ننبه مرارا وانه قلما يعيد البخاري حديثا باسناده ومتنه من غير تغيير هذا القليل نادر ممكن في نعم مواضع طبعا سبق منها سبق من معنا منها موضعان تقريبا في الماضي لكن ده نوادر ما يكون كثيرا يعني في هذا الكتاب بهذا الحال طيب والحديث ما يتعلق بالفقه وما فيه سبق ايضا في في اللقاء الماضي ثم قال البخاري رحمه الله باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم آه الله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه قبلوه يعني واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك إلى الناس كلهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم قال أنشدك بالله آه الله أمرك أن, نأخذ أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حديث دوت ساقه البخاري هنا في هذا الباب بدأ برضه متعلق بمسائل الاصطلاح هو ومتعلق بمذهب البخاري في هذه المسألة مسائل التحمل والسماع والمسائل دي خلاص يعني كانت استعمالها كثيرا فيما مضى في أيام الرواية الآن الأمر آل إلى الإجازات فالكلام ده يعني بقى نادر وقليل جدا فبيقول باب القراءة على والعرض على المحدث باب القراءة والعرض على المحدث هو في فرق بين القراءة والعرض هو أحيانا بيطلق ويرد بهم شيء واحد أحيانا يعني إذا قال العلماء في كتب التحمل وفي في مباحث التحمل والأداء القراءة على الشيخ أو العرض على الشيخ بيبقى قصدهم بهم في الغاية في الغالب إذا أفرد أحدهما بالذكر بيكون القصد بيه واحد لكن بدام هو كده يعني جمعهم على بعض وقلنا بان هذا الجمع يقتضي المغايره وانه ليس من باب من باب التاكيد وجمع المترادفات يعني فيكون القراءه هنا اي نعم غير العرض تكون القراءه هنا اعم من العرض العرض اصل معنى العرض ان هو ان الطالب يعارض اصل شيخه مع الشيخ او مع غير الشيخ بحضرة الشيخ يعني العادة زي ما قلنا قبل ذلك مرارا إن الطالب أو الراوي لما يذهب للشيخ ليروي عنه لازم يكون معاه حديث الشيخ هذا يكون إما هو نقله قبل هذا وقبله يعني أو أو كده أو إن هو لسه الآن بيكتب مع الشيخ بي أو يأخذ الكتاب بعد السماع أيا ما كان المهم إن هو لازم يعارض يعارض يقابل الكتاب اللي هو نقله من حديث الشيخ على أصل الشيخ ان كل شيخ من المشايخ اللي كان يحدثه حتى لو بيحدث من حفظه بيبقى ليه اصل عتيق هو سمع فيه هذا الحديث من شيوخه والاصل ده هو المرجع الذي يرجع له عند الاختلاف لو هذا الشيخ شكوا في حفظه يقولوا اخرج لنا اصلك طلع الاصل بتاعك الاصل ده اللي هو سمع فيه قديما لما هو كان بيسمع من مشايخ دولي اكيد كان كاتب وهو بيسمع منهم دي دي كانت عاده ما كانش في حد بيسمع كده يعني شافه كده ويمشي لازم يكتب حتى لو هو احفظ الخلق لازم يكتب يكتب ويقابل ويعارض وكل حاجة ويتوثق جدا في النقل ودي لها أبواب كثيرة جدا في المصطلح يعني تدل على شيء على مدى هذا ال- هذه الرفعة التو- التو- التوثيقية التي لم لا يناظرها شيء في علوم البشر في نقل مثل هذا ال- هذا الدين حاجة عجيبة جدا يعني آه، فكان لازم ان هو ي- ينقل الحديث بتاع الشيخ اما ان هو يكون محصله اصلا ناسخه ومجهزه معاه أو يكتبه في المجلس بقى قبل أو بعد بأي صورة المهم إن هو لا يصح له سماع من الشيخ حتى يعارض أصله بأصل الشيخ ويتأكد إن اللي عند الشيخ نسخة طبق الأصل من اللي بقى معاه عشان بعد كده يحدث عن الشيخ وهو مطمئن لأن هذا كتاب سيصير بعد ذلك حجة له على تلاميذه وعلى أهل طبقته لما يختلفوا في حاجة و- و- ويقولوا سمعت أم لا فيروح راجع للأصل بتاعه اللي هو مقابله بنفسه ب- مع مع إما يقابل مع الشيخ الشيخ يمسك نسخته ده يمسك نسخته ويقابلوا مع بعض او يقابل مع احد تلاميذ الشيخ والشيخ قاعد حاضر سامع متاكد ان ال- يعني ما فيش اي خلل وقع في في هذه المعارضه ده العرض ده اصل العرض العرض كده ان الطالب يعارض اصل شيخه مع الشيخ او مع غيره بحضرته القراءه بقى اوسع القراءه ممكن يحصل هذا العرض اثناء القراءه ممكن يحصل القراءه اثناء العرض ده في الغالب الطالب يقرا من الاصل اللي معاه والشيخ بيكون برضه باصص في الاصل اللي عنده او لو كان من اهل الحفظ بيبقى معتمد على حفظه وبيسمع لانه حافظ حديثه كويس جدا فالطالب بيقرا بيقرا من الاصل بتاعه ويعارض على الشيخ يعرض على الشيخ والشيخ اما بيعرض على الاصل اللي معاه لو كان الاصل حاضر او لو هو حافظ وحفظه دقيق بيسمع وبي يقوم هذا الحفظ مقام الكتاب بعد كده بقى طالب يراجع على الكتاب في مرحله اخرى يعني أو وقت اخر ده العرض فالعرض عمليه خاصه شويه وبيحصل معها القراءه لكن القراءه اوسع القراءه ممكن يقرا وايه ممكن يقرا و... وما يكونش بي... بيعارض ولا حاجه تمام يعني في لها صور اوسع من ذلك ال- ال- بعض ال- بعض ال- بعض ال- العلماء توسع فاطلق العرض على ما اذا احضر الاصل لشيخه فنظر فيه الشيخ وعرف ما فيه من الحديث وصحته ع- عنه يعني واذن له بالروايه هتجد في كلام بعض المتقدمين من الم- من المحدثين ممن تكلم في هذه المسائل إن هو يسمي مثل هذا عرضا لكن هذا فيه نوع تجوز لان هذا هو ليس عرضا مطلقا ان هو يجيب الكتاب من غير ما يقراه على الشيخ والشيخ يقابل معاه ده مش عرض في الحقيقه ده ممكن نسميه ايه ده يسموه عرض المناوله هذا يسمونه عرض المناوله ان هو يناوله الكتاب والشيخ يقول له خلاص اجزتك بروايتك يبص فيه بس كده يتاكد ان هو كتاب وان هو هذا حديث صحيح عنه والطالب ما يقراش ولا حاجه يقول له خلاص اجزته لك او يناوله به من غير ما يقول له الكلمه دي فده يبقى اسمه عرض المناوله لكن العرض زي ما قلنا كده لازم الطالب يقرا ومع الاصل بتاعه والشيخ بيقرا بيسمع ومع الاصل بتاعه عمليه يعني ايه عمليه مقابله وتوثيق دقيقه جدا خلاص ده العرض العرض ده وقع فيه مشكله مع شوف هذا التوسق الشديد والاتقان العظيم دوت بلغ من تشدد بعض المحدثين من السلف ان هو ما كانش بيعتد بالعرض ده اصلا ما كانش يقبل الروايه دي طب انت عايز ايه يقول لك لازم الشيخ يقرا ب- يقرا بلسانه اللي هو السماع بقى والسماع على راي الجمهور هو اعلى شيء اعلى حاجه ان الشيخ يقرا بلسانه فالطالب يقول حدثني شيخي يبقى سمع فعلا هذا الكلام من فم الشيخ وده كان الغالب فعلى النبي صلى الله عليه وسلم كان كل حديثه للصحابه ايه؟ عرض ولا سماع؟ سماع الصحابه كانوا يقعدوا يسمعوا النبي كان يقول لهم فهم يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم مش كانوا هم بيقروا عليه الا قليلا مثل هذا زي حديث زمام ده ده اصل في الايه في العرض حديث زمام بن ثعلبه اللي احنا بنقراه النهارده دوت ده الراجل هو اللي ك- كانه بيقرا هو فيه صوره القراءه على الشيخ او العرض وده ما يرجح ان العرض والقراءه هنا مع- مقصود بهم شيء واحد انه ما كانش معاه اصل ولا حاجه ده هو كان بيقرا بيقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم عارفه والنبي صلى الله عليه وسلم اقره عليه تمام فكان بعض السلف لا يعتدون إلا بما سمعوه من ألفاظ المشايخ دون ما يقرأ عليه عشان كده البخاري يرد على الجماعة دي يقول لهم لا مش للدرجات دي يعني وبين جوازه وأورد فيه قول الحسن البصري الإمام الكبير شيخ أهل زمانه قال لا بأس بالقراءة على العالم يعني لا إشكال هذا يقبل وتصح به الرواية أن الطالب يقرأ ثم أسند إليه بعد أن علقه أسند هذا الحديث إليه على الناق كما ذكرناه قبل قليل وكذا ذكر عن سفيان الثوري وعن مالك ذكر عنهم موصولا أنهما سويا بين السماع من العالم والقراءة عليه كان مذهب الإمام مالك وكذا الإمام سفيان الثوري أنهم زي بعض القراءة زي السماع مفيش فرق دي زي دي هذا مثل هذا تمام آه، واحتج قال البخاري واحتج بعضهم بحديث ضمام هذا يعني بعضهم دوت هو المقصود به أبو سعيد الحداد أبو سعيد الحداد كما روى البيهقي من طريق ابن خزيمة عن محمد بن إسماعيل البخاري قال قال أبو سعيد الحداد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم فقيل له أي خبر إيه ده وفي النبي كان يامه في خلاف في المسألة دي ولا إيه أنت بتتكلم إزاي عايز يقول لهم أنا لا مش قصدي كده أنا قصدي إن عندي ما يحتج به لذلك يعني فقيل له في ذلك يعني فقال قصة ضمام ابن ثعلبة قال آه الله أمرك بهذا هو بيقرأ عليه السلام هو بيقرأ عليه السلام بيعرض عليه فالنبي يقول له نعم وهكذا يفعل المحدث مع الطالب بتاعه في مسألة العرض الطالب يقرأ ويقول له ها يقول له نعم مظبوط وده عرضه وقع على النبي صلى الله عليه وسلم واحتج به قوم ضمام لما ضمام رجع لبني لبني سعد بن بكر بهذه الحكايه اللي هي خدها اخذها عرضا هو النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش حاجه غير نعم بس قومه اجازوه اجازوه يعني قبلوا منه هذا الكلام وعملوا به واسلموا جميعا على اثر ذلك تمام واحتج مالك بالصك يبقى مما احتج به البخاري ونقل عن ابي سعيد الحداد ان هو حجه في جواز القراءه على الشيخ والعرض قصه ضمام بن سعلبه ففيها النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسمع فقط واللي بيقرا الطالب التلميذ اللي هو ضمام بن ثعلبه والنبي كان يقول له نعم نعم بس والراجل اخذ هذا الكلام وراح لقوم مش قالوا لا احنا عايزين سماع لا قبلوه وعملوا بيه واجازوه اجازوه يعني قبلوه مش قصده هنا الاجازه بمعناها الاصطلاحي لا ده معناها الايه؟ معناها اللغوي يعني قال البخاري واحتج مالك بالصك الصك دي كلمه فارسيه معربه جمعها الصكاك والصكوك والمقصود بها المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر لما واحد يقر بشيء كانوا يكتبوه كده ورقة إقرار فسموه سموها صك سموها إيه صك لأنه إذا قرئ عليه لما يجي يجيبوه بقى عند القاضي يقولوا أنت آه، كتبت كذا وكذا وأنت ل- لفلان عندك كذا أو لك عند فلان كذا يقول لك عند فلان كذا أو لفلان عندك كذا أو كده فيقول نعم تمام تسوغ الشهادة عليه بما في الصك وإن لم يقرأ وإلا وإن لم يتلفظ هو به يعني أنا بشهد على الراجل ده كاتب الكلام دوت بما يقرأ في كتابه اللي هو كاتبه مقر فيه بما عليه من مال أو أو أو حقوق أو كذا وهو لم ينطق لم أسمع منه شيئا لكن لما قرئ عليه وقال نعم يحتج بهذا ويصح الشهادة على ذلك فده يدل ان القراءة ايه معتبرة وان هي زي السماع كأن سمعنا منه حاجة تمام وكذلك ايضا الامام مالك جاب حجه كمان ثالثه اللي هي قراءه القران وده رواه الخطيب عنه في الكفايه من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن الكتب التي تعرض عليه كان مالك الناس تجيله الكتب تعرضها عليه ما كانش مالك اصلا بيقرا على احد كان السماع عنه ده يعني صعب جدا نادر جدا لكن كان عادته وهكذا اهل المدينه كلهم عادتهم كانت العرض ان الطالب يقرا والشيخ يسمع ووقعت القصه الشهيره مع هشام بن عمار لما راح لمالك وحب ان هو هو لما جه الجماعه اللي باعتينه من هناك من من من العراق قالوا له اوعى ما تيجي من غير سماع، غير سماع مش هنقبل منك، لازم مالك يقرا هو الذي يقرا عليك، تسمع ما تعرضش على مالك، هم عارفين نظام مالك. فهشام راح لمالك وقال له انا عايز اسمع، قال له ما بنسمعش حد. انت تقرا زي الناس. قال لا مش هقرا ت- اريد ان اسمع منك بل حدثني قال لا نح- لا- لا لا نحدث احدا اقرا كما يقرا الناس قال لا فطبعا الامام مالك اتنرفز هو يعني نرف استفزه يعني يقول له مره وده مصر وكده انت جاي انت جاي تتامر علينا ولا ايه؟ فقال احملوه شيلوه اعبطوه وضربوا 20 دره وراح مأدبه في الحال مفيش كلام انت جاي تتامر مش عاجبك امشي وضربهم فلما ضربوه جلس هشام في ناحية كأنه يبكي فرق له مالك صعب عليه يعني هو اتضرب في حاجة زي كده انه بس كان يتنفس بقى خلاص وكده فقال له آه، يعني احلنا مما فعلنا بك سامحنا يا ابني معلش انت نرفزتنا وانت تستاهل طبعا لكن انت ما تسمعش الكلام فقال لا احلك حتى تحدثني بعشرين حديثا انت كل ضربه ضربتها لي عايز بيها حديث سماع مش عندي مشكله فقرأ عليه مالك العشرين فقال له هشام زد في الضرب وزد في الحديث اذا كان كده انا مستعد اخد لي 1000 دره دره اللي هي العصايه يعني او البتاع ده سو او ما شابه ذلك واضرب براحتك بس سمعني ما عنديش مشكله اتضرب يعني شوف الى اي حد الراجل ما عندوش مشكله إن هو يتضرب بس عايز ياخد العلم زي ما هو عايز عايز يتمزج يعني راجل صاحب مزاج مش عايز اي حاجه والسلام عايز زي ما في الكتاب على مذهب قوم السماع مش عايز مالك يقرا مش عايز يقرا على مالك شيء عايز يسمع من من لفظ مالك طبعا ده لا شك اعلى درجات السماع والتحمل عند الايه عند العلماء بلا خلاف يذكر يعني الا ما يروى عن مالك ان هو كان وكان بعض اهل المدينه كان طبعا كان في نوع من المقابله في التعنت لما بعض ال- بعض العراقيين تعنت ولم يكن يقبل العرض طبعا طلع لهم شويه برضه اهل المدينه قالوا لا احنا برضه نقبل السماع او إن مش هن- قالوا إن نقبل قالوا, قالوا العرض خير من السماع ما قالوش لا نقبل السماع عفوا دي سبق لسان لما هم الت- الت- اهل العراق قالوا لا احنا لا نقبل اصلا عرضا العرض ده عندنا لا- لا نعتد به طلع لهم مجموعه من اهل المدينه تشددوا برضه جدا وقالوا بل العرض اولى واجل من السماع دي واسعه شويه زي ما ديك برضه واسعه فهم لا- لا، طبيعي ان اي حد يحصل عنده شطط يطلع له طبعا في المقابل ايه رد رد ردة فعل كل فعل له ردة فعل يعني تكون مقابلة له في الاتجاه ومساوية له تقريبا في ال ال إيه، نفس الحدة ونفس القوة اللي حوله. ده اللي حصل في هذه المسألة طلع جماعة وكلا وكلا طرفي وكلا طرفي قصد الأمور ذميم طرفين غلطانين والصواب أن العرض الصحيح حجة جائز بلا إشكال وأن السماع خير منه فقط وكده كفاية فالمالك سألوه عن الكتب التي تعرض عليها يقول الرجل حدثني مالك قال لما اجي اقرا عليه كتاب اطلع اقول للناس حدثني وانا أنا لم اسمع منك شيئا انما انت سمعت مني قال نعم كذلك القران مش انت يا اخي في القران بتقعد تقرا على الشيخ بتقول حدثني الشيخ اقرا للشيخ فلان والشيخ انت بيسمع بس منك اليس الرجل يقرا على الرجل فيقول اقراني فلان وانما هو سمع الشيخ سمع ما قراش حاجه بس الناس بتقول اقرأ وبهذا ينقل القران والقران اجل من السنه فكيف ترضوهم في الم- في- في القران ومش عايزين تقبلوه في السنه يا جماعه وهذا طبعا هذا هذه حجه قويه وروى الحاكم في علوم الحديث عن من طريق مطرف قال صحبت مالكا سبع عشرة سنة فما رأيته قرأ الموطأ على أحد 17 سنة بيسمع بس ما بيقراش اللي هو يع- يع- يعني عرض بل يقرؤون عليه قال وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزيه إلا السماع من لفظ الشيخ ويقول كيف لا يجزيك هذا في الحديث ويجزيك ويجزيك في القرآن كيف لا يجزئك في الحديث أن أن أن أن أن, أن, أن, أن, أن تقرأ على الشيخ ويجزئك مثل هذا في القرآن القرآن أجل من الحديث القرآن أعظم كان مالك يقول لهم كده هتجننونا ولا إيه؟ لكن هذا في القرآن الكريم مقبول فكيف لا يكون مقبولا في السنة إن الطالب يقرأ والشيخ يسمع بس شوف هذا كله يدلك على ان الناس كان عندهم شيء من التشدد وعندهم شيء من الاحتياط الزائد في النقل عشان بس الجماعه اللي بيخرفوا هم مش فاهمين اي حاجه ولا عارفين اي حاجه في اي حاجه بس بيتكلموا خلاص واسهل حاجه الكلام ده يعني هذه سلعه كل فارغ انه يقعد ي- يتكلم وخلاص يقول اي كلام والسلام ولو حد يحاسب حد وقد انقرض هذا الخلاف خلاص الحمد لله انقرض الخلاف في ان الايه في ان ال- في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ ما عادش موجود يعني وانما كان يقول بعض المشددين من العراق وقد وقد ذهب يعني حتى ان ابراهيم بن سعد قال لمثل هؤلاء الم- المشددين لا تدعون تنطعكم يا اهل العراق مش كفايه مش كفايه تنطع في حد ير- يرفض ي- يرد مثل هذا العرض مثل السماع العرض مثل السماع الاثنين زي بعض يعني وده كما قلنا ده أب- أ- أ- اقوى حاجه يعني جت ان هو ان في- إن في قول يقول هما زي بعض وهذا قول مالك واهل المدينه وابراهيم بن سعد مدني كل كلهم يقولوا كده يعني ان العرض زي السماع خلاص كلهم مرتبه واحده مفيش افضليه عندهم متساويان والجمهور يقول لا السماع على اعلى درجه لكن ما حدش يقول ان السماع تحت العرض في حد يقول كده خالص واللي يقول كده يبقى غلطان ولو وال- واللي يقول ان السماع مش غير غير جائز ان القراءه غير جائزه والعرض غير جائز ده برضه غلطان مش صحيح هذا الكلام يعني نعم قوله عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم والإمام أحمد أخرج آه، أخرج عفوا الخطيب هذا من الأثر من طريق الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن حسن الواسطي عن عوف الأعرابي صاحب الحسن أن رجلا سأل الحسن فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف في بيتي بعيد وعشان أجي لك كل يوم صح فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك يعني طبعا صعب أن الشيخ يقرأ بنفسه كثيرا يكون هذا مرهق ومتعب لي ومشقة لكن الطالب ممكن يتحمل هذا والشيخ قاعد بيسمع السماع من الشيخ أسهل من هو يقرأ بنفسه مع كبر سنه وكذا وكذا قال ما أبالي الحسن قال له ما أبالي قرأت علي أو قرأت عليك مفيش فرق عايز تقرأ اقرأ عايز أنا أقرأ مفيش مشكلة يعني يعني الراجل يرى ان الاثنين واحد السماع والقراءة على الشيخ واحد فقال له الرجل أقول حدثني الحسن لما أسمع لما أنا أقرأ عليك أنا وما أسمعش منك أنا شيئا ينفع أطلع أقول للناس حدثني الحسن وأنا سمعت وأنا قرأت عليك ما سمعت منك شيئا قال نعم قل حدثني الحسن إن القراءة زي زي السماع الاثنين زي بعض يعني ده مذهب الحسن في ذلك وكذلك أيضا آه، روي عن الحسن قال قلنا عن محمد بن سلام قال قلنا للحسن هذه الكتب التي تقرأ عليك أيش نقول فيها نقول فيها إيه قال قولوا حدثنا الحسن ما أنا سمعتها منكم نعم ثم ساق ال- الإمام البخاري حديث الباب آه، الذي معنا ساقه من طريق عبد الله بن يوسف وسبق معنا ترجمة كل رواة هذا هذا الإسناد إلا ربما واحد فقط سنقف عنده الآن عبد الله بن يوسف هذا هو التنيسي إيه، بمهملة ب- التنيسي هذا أبو محمد الكلاعي أصله من دمشق وهو ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ وكان وكان ب- وكان بمصر مات سنة ثمان عشرة ومائتين البخاري بيروي عنه كثيرا في كتاب الصحيح وقد سبق معنا ترجمته موسعة قال حدثنا ال- الليث الليث بن سعد كذلك سبق معنا آه، قبل ذلك ترجمته وهو الإمام الشهير الحجة الكبير الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الفهمي أبو الحارث المصري الثقة الثبت الفقيه الإمام المشهور الجليل كان الإمام الشافعي يقول الليث أثبت, أثبت من مالك كان يقول الليث أفقه من مالك لكن أصحابه لم يقوموا به كان الشافعي يتمنى أن هو يلقى يلقى الإيه يلقى الرجل هذا لكنه لم يوفق للقائه دخل الشافعي مصر بعد موت الإيه الليث بمدة يعني فلم يقدر له لقاء وكان يعني يتمنى أن يلقى يقول ما فاتني من الدنيا إلا هذا ان انا القى الليث بن سعد وكان يثني عليه كثيرا رضي الله عنهم جميعا مات في شعبان سنه 75 و100 والليث هنا بيروي الحديث دوت عن سعيد المقبري وسعيد المقبري كذلك سبق معنا آه، مرارا وهو سعيد بن ابي سعيد آه، و- واسمه آه، آه، ابوه ابو سعيد هذا اسمه كيسان المقبري ابو سعد ابو سعد المدني آه، ال- سعيد بن ابي سعيد المقبري آه، ثقة في أصل أمره أصلا هو ثقة لكن تغير قبل موته بأربع سن- سنين وروايات طبعا رواياته هنا مما مما روي عنه قبل التغير والليث بن سعد من أثبت الناس في سعيد المقبري الليث بن سعد من أحفظ وأثبت الناس لحديث سعيد بن أبي سعيد المقبري فروايته عنه رواية رواية جليلة يعني كانت قبل التغير طبعا وقبل الإيه الاختلاط اللي وقع له أو ما شابه ذلك بيروي هنا ال- الحديث هذا المقبول بيرويه عن آه، شريك بن عبد الله بن أبي نمر ال- المحدث ال- المدني شريك هذا حدث عن أنس بن مالك وعن ابن المسيب وعن كريب وعن عطاء بن يسار وعن جماعة وروى عنه مالك وسليمان بن بلال والدراوردي وجماعة من الكبار يروى عنه الكبار يعني قال ابن معين والنسائي ليس به بأس وقال مرة ليس بالقوي ووثقه أبو داود وروى عنه مثل الإمام مالك فهو رجل يعني آه، ثقة أو على الأقل صدوق لكنه ليس في الثابت مثلا مثل يحيى بن سعيد الأنصاري يعني هو ليس من من أكابر أهل طبقته وإنما هو دونهم طبعا في في في هذا الأمر يعني هو قصار أمره كما قلنا إن هو يكون أحد الإيه أحد الصدوقين رجل لا يكذب لكن يقع منه أخطاء صدوق يخطئ كما يقول عنه الحافظ بن حجر ملخصا حاله وقد وقعت له في بعض رواياته أخطاء صحيح هذا صحيح واقع يعني لكن البخاري نفس الكلام زي ما قلنا القاعدة المشهورة التي بيناها مرارا أن البخاري إذا روى لأحد هؤلاء الصدوقين أو غيرهم أو حتى الضعفاء المتكلم فيهم فإنما ينتقي من حديثهم أصح ما رووه حسب اجتهاده هو ودي قضية اجتهادية دي قضية اجتهادية يعني ما ما فيش مشكلة إن واحد تاني غير البخاري ممكن ينتقده في المسألة دي يقول له أنت ليه رويت عن شيخنا ابن لبنان؟ ما كانش المفروض تروي عنه أنت مش مضطر تروي عن هذا الرجل في من هو أوسخ منه يا مولانا جايبه ليه؟ والبخاري يقول له والله انا اخترت من حديثه ما لم يخطئ فيه وقد يتنازعان في دي ايضا يقول له لا بس ده مما اخطا فيه يقول له انا لا ارى ذاك ده اجتهاد يعني في مسائل هي من مسائل الاجتهاد مساله اختيار الرواه تصحيح الاحاديث ما فيهاش قول واحد وما ينفعش نخليها زي مسائل المذاهب الفقهيه بالضبط اختلاف الفقهي الفروعي الامام مالك يرى ان ده جائز وابو حنيفه يراه مكروه وممكن احمد يراه حرام فما لا يقضى على مجتهد بقول ما تقولش لابو حنيفه اصل مالك بيقول حلال ويقول لك وانا مالي ومال مالك مالك زي زيه يقول اللي يقوله انا رايي ان هو ان هو حرام مالك شايفه جائز وهو حر والعكس واللي مالك اصل ابو حنيفه بيقول ان هو حرام يقول لك وانا مالي ولا ابو حنيفه هو انا زي زيه زي بعض احنا مجتهدين زي بعض هو شايفه حلال اهلا وسهلا له حق الاجتهاد وهو اهل اهل ذلك انا شايفه حرام برضه اهلا وسهلا لي حق الاجتهاد وانا اهل لذلك فما تقدرش ان تحكم على واحد بقول اخر فنفس الكلام لما تلاقي مثلا الامام البخاري بيقول ان الحديث ده عندي صحيح ويجي الدرقطني يقول لا ده لا انا شايفه ضعيف نقول له يا عم مفيش مشكله اهلا وسهلا انت شايفه ضعيف على دماغنا من فوق انت امام مجتهد والبخاري اجل منك واشد اجتهادا منك يراه صحيح فده رايه سواء بنى هوافق البخاري هخلف وهمشي مع ده دي قضيه اخرى لكن في اصل المساله ان الاشكال الواقع ده مش اشكال إن مش مش مساله يعني منتهيه وان ده خطا عند البخاري عشان فلان انتقدوا عليه ابدا مجرد الانتقاد مش حجه على التضعيف او او او التخطيء لان قد يكون هذا التخطيء نفسه خطا او يكون ال- الاخر عنده حجه على ما قال ولو ما كانش عنده حجه فهو اجتهاد تمام فالمساله مش مساله يعني ايه مش مساله صفريه مساله محتمله يعني فيها فيها اخذ وعطاء فشريك بن عبد الله بن ابي نمر كما قلنا هو الرجل عنده اخطاء لكن البخاري انما يخرج من حديث هذا الضرب وهذا الصنف ما لم يخطئوا فيه وما تثبت من أن من انهم قد اصابوا في روايته ووافقوا فيه الثقات وزي ما حصل كده ايه هنا وانه سمع هنا من انس بن مالك وذكر الايه تمام الحديث البخاري هذا الحديث البخاري انما خرجه في آه، هذا الموضع الذي نسوقه منه الان فحسب ولم يخرجه مسلم مسلم كانه ايه ما رضاش يخرجه بسبب الخلاف الواقع في بعض في بعض الاسانيد المتعلقه بهذا الحديث. في في روايه عند النسائي لهذا الحديث من طريق يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن الليث قال حدثني محمد بن عجلان وغيره عن سعيد المق... عن سعيد المقبري. تمام فبعض الناس تصور ان هذه الروايه تدل على ان الايه على ان روايه البخاري ديت فيها نقص او فيها سقط يعني يبقى ليس كده ما سمعش هذا الحديث من سعيد المقبري بنفسه ده كده في سقط في الاسناد ولكن هذا ليس بصحيح فان روايه النسائي ديت اما انها روايه موهومه من باب المزيد من تصل الاسانيد او انه ان ان, إن أو, او او ان ليس يكون سمعه من سعيد وسمعه كذلك من محمد بن عجلان عن سعيد يعني يكون سمعه من محمد بن عجلان الاول فرواه عنه بواسطه ثم لقي سعيدا فسمعه منه مره اخرى وده ليس من بعيد على مثل الليث الليث واسع الروايه امام جبل حافظ متسع الروايه يقع له مثل هذا عادي جدا او يكون ده من المزيد في متصل الاسانيد يكون ده غلط من الرواه حيث اثبتوا هذه الواسطه وهي غير موجوده في الواقع والحديث اصلا متصل بدون هذه الزياده وهذه الزياده شيء زائد خطا وهم مما رواها يعني تمام وطبعا ال- الواقع ايضا في خلاف اخر في هذا الحديث آه، رواه النسائي والبغوي من طريق الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر وذكره ابن مندى من طريق الضحاك بن عثمان كلاهما عبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان عن عن سعيد المقبوري عن ابي هريره. آه، طبعا ده لا يقدح في روايه البخاري لان ليس بن سعد هو اثبت الناس في سعيد المقبوري، اثبت من كل هؤلاء وكل هؤلاء لا يقاومون روايته بهم جميعا. عبيد الله بن عمر والضحاك بن عثمان وغيره ما فيش حد يقف قدامه خالص بل ليس هو احفظهم لحديث سعيد. فرواياته هي الصحيحة خاصة إن الضحاك بن عثمان وعبد الله بن عمر لما رواه عن عن المقبوري عن أبي هريرة ركبوا الجادة ده الطريق اللي هو السهل المقبوري أكثر روايته عن أبي عن أبيه عن أبي هريرة ده ده الطريق السالك بتاعه وطبيعي إن الشخص لما يجي يهم يروح جايب الإيه السهل والحافظ انما يتقن الحديث الغريب فليس ابن سعد بيرويه بالط- على الطريق الايه اللي هو غير المألوف بيرويه بالطريق غير المألوف فبيرويه عن آه، عن آه، المقبري بيرويه عن عن سعيد المقبري عن شريك عن انس بن مالك ده حاجه جديده ده ده مش ه- ه- هذه السلسله مش متكرره كثيرا في حديث سعيد المقبري اللي هو شريك عن عن ش- سعيد عن شريك عن انس دي مش كتيره قوي يعني لكن الكتير جدا عند المقبري اللي هو كده زي الحمد لله عن الفاتحه يعني بيقولها كل خمس دقائق دي اللي هو سعيد المقبري عن ابي عن ابي هريره فلما يجي يختلف اثنين من الرواه واحد يرويه بالطريق السهل خالص دوت ويجي من هو اثبت منه واحفظ يرويه بالطريق غير المالوف العلماء يرجحوا غير المالوف يقولوا ان ده- هذا يستدعي حفظا يستدعي حفظا ولما يرويه اثبت الناس يبقى اكيد حفظ لكن السهل ده اي حد يرويه اي حد يغلط يروح قايل يركب هذه الجاده يخش في الطريق السهل يروح قايل المحفوظ يعني اللي هو السهل اللي هو عن ابي عن ابي هريره ده اللي هو طول النهار يقوله يعني فهذا الاختلاف لا يؤثر شيئا على صحه الحديث فان كل هذه الخلافات ضعيفه والصواب روايه البخاري ولعل مسلم انما لن يخرجه بسبب هذا يعني هو فرق من هذا الخلاف على ايه على هذا الحديث يعني وراح مخرجه من وجه تاني بقى مسلم خرب لم يخرجه بل خرجه مسلم آه، من طريق حماد آه، ابن آه، من طريق ولا خرجه من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس وهذا الطريق البخاري أشار لها بعد الحديث ده تعليقا كما ستأتي كما سيأتي لكن ما فر منه مسلم وقع في نظيره مسلم فر من الطريق اللي فيه خلاف دوت مع ان الخلاف فيه لا يؤثر شيئا وصار البخاري والمساله واضحه يعني وراح جابه من طريق سليمان بن المغيرة عن عن عن ثابت عن انس وهذا الطريق اصلا قد خالف فيها سليمان بن المغيرة حماد بن سلمة وحماد بن سلمة هو اثبت الناس في ثابت فرواه عن ثابت مرسلا ليس في ذكر الحسن ورجح ذلك الدارقطني اللي خصنا هنا الآن ان روايه البخاري هنا هذا الطريق مع وجود بعض الخلاف في الاسانيد اللي فيها لا يؤثر شيئا لأن كما رايتم ما اختاره البخاري من طريق هذا الحديث هو اثبت الطرق لانه روى روايه ليس بن سعد وليس بن سعد هو من اثبت ايه؟ من اثبت اصحاب سعيد المقبري. طيب. آه، ال- ال- الحديث بيقول ان فجاء جاء رجل او دخل رجل على جمل فاناخه في المسجد. يعني مسجد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وقع في طبعا بعض الروايات وقع فيها خلاف ان هو اناخه خارج المسجد او داخل المسجد وكلها يعني ممكن تحمل ان هو ربما ان هو اناخه خارج المسجد ثم ثم دخل فيعني حصل شيء من التجوز في العباره وسياتي بيان ذلك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ. ده فيه جواز اتكاء الامام بين اتباعه. أو الكبير من القوم ممكن يجلس مع بين أصحابه وأتباعه على هيئة المتكئ وده يدل على شيء من التبسط شيء من التبسط إن هو واخد راحته واخد راحته يعني مش إيه مش يعني مش عامل فرق كبير يعني وهذا من تمام تواضعه صلوات الله وسلامه عليه ومن تركه التكبر لأنه بيشوف الراوي لما بيحكي بيقول متكئ بين ظهرانيهم بين ظهرانيهم يعني واحد يعني واحد قاعد في وسطهم كده واحد مديله ظهره وواحد هو مدي ظهره لواحد ده معنى بين ظهرانيهم دي فهو محفوف بهم من جانبين و ال- ال- را- ال- ال- ال- وقع في في بعض روايات هذا الحديث آه، سبب او ما يشبه سبب هذا الحديث يعني هو ان هذا الحديث انما آه، انما يعني كان له تعلق بقول الله عز وجل لا تسالوا عن اشياء لا تسؤكم في التي جاءت بعد في وكان اصحابه من اجل هذه الايه يهابون ان يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبهم اذا جاء رجل من اهل البديه العاقل فيساله ونحن نسمع. ف في بعض في بعض طرق الحديث ذكر هذه هذه المقدمه كان هذا الحديث له علاقه بهذه الايه يعني. قال ثم دخل ثم ثم عقله ثم عقل جمله يعني في المسجد بعض العلماء كما قلنا قال ان ان لا يؤخذ منه ان ابوال ال- الابل طاهره وارواثها طاهره لان الراجل ربط ال- ربط الجمل في المسجد ودخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك اكيد الجمل ده هيوقف له مثلا ربع نص ساعه ساعه كده هيعمل حاجه يعني لكن في الحقيقة إن دوت ليس بواضح في الرواية ولا وليس بواضح الدلالة لأن في رواية أبي نعيم أقبل على بعير له حتى أتى المسجد فأناخه ثم عقله فدخل المسجد فظاهر أنه عقله وأناخه خارج الإيه؟ خارج الايه ال- ال- المسجد يعني آه، وفي عند رواية في رواية ابن عباس عند أحمد والحاكم ولفظها فأناخ بعيره على باب المسجد فعقله ثم دخل وكده نفهم من رواية رواية أنس التي معنا وفيها وفيها أناخه في ساحة المسجد ديت إن هذا مج... عفوا أناخه في المسجد هذه مجاز والمقصود بها أناخه في ساحة المسجد وساحة المسجد قد يطلق عليها مسجد من باب الإيه المجاز يعني لقرب لقربها من المسجد ونحو ذلك أو أنها في محيط المسجد يعني فقال أيكم أيكم محمد قالوا هذا الأبيض المتكئ هذا الأبيض المتكئ والأبيض هنا مراد بها الأبيض المشرب بحمرة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أبيض أمهق إنما كان أبيض بياضا مشربا بحمرة وهو أفضل البياض صلوات الله وسلامه عليه فقال له ابن عبد المطلب اسأله يعني قال قد أجبتك أيوة أنا أسمعك أجبتك يعني قد سمعتك قد سمعتك أنا سامع تفضل عايز إيه قول يعني أو المراد إن أنا يعني آه، ح- حأجيبك سأجيبك قول وأنا وأنا سأجيب على ما تريد تمام طب آه، بعض العلماء بيقول طب ليه ما قالوش نعم ما هو بيسأله بيقول له آه، ابن ع- ابن عبد الله كان يقول له أيوه نعم أنا هو ليه رد هذا الرد اللي هو قد يبدو إن هو رد شديد شوية يعني أجبتك يعني قول لي أنت عايز اتفضل سامعينك أو كده فقيل إن هو إنما فعل معه هذا لأنه لم لم يع- لم يعظمه في ال- في النداء الأول يعني تكلم عن وسلم بعبارة لا تليق ب- بنبي المفروض لما واحد جاي ويتكلم مع النبي يكون عبارته فيها ايه شيء من الرفعة والتعظيم ربنا أمر بهذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا النبي ليه وضع خاص يتكلم معاه بطريقة خاصة بنظام مختلف عن بقية الناس يخاطب بما يليق بمقامه صلوات الله وسلامه عليه مش زي الناس مش يقول له ابن عبد المطلب تمام لكن ال ال ال ال ربما ربما عذر ضمام ابن ثعلبه ان هو ما كانش يعرف ان ده امر واجب ومتصور ان هو مو- الموضوع يعني بسيط واي ومفيش حاجه وما تفرقش واحنا زي بعض وكده يعني بتصور كده لسه جاي لسه من الباديه وبرضه بعده عن المدينه وكونه كان في الباديه والناس في الباديه بيكونوا اشد جفاء واقل خبره بمثل هذه المسائل ربما هذا يكون عذرا لكم على افتراض ان هو جاء مسلما كان هذا هو الايه هو الراجح ولكن لو قلنا ان هو جاء كافرا واسلم على اثر ذلك فخلاص ده راجل كافر فيقول له هو عايش بقى ما فيش حاجه تحكمه يعني طبعا العلماء اختلفوا في هل هو ك- هو جاء مسلما ولا هو ولا جاء كافرا واسلم بسبب عبارات في الحديث يعني منها منها ال- الدخله دي اللي هو قال لو ابن عبد المطلب فقالوا ده كده شكله بقى مش بيعظم نفسه يبقى ده اكيد مش مسلم بس قلنا لا ممكن يكون مسلم بس ما يعرفش ان ده واجب وراجل جاي اصلا من الباديه و- وفي جفاء عند اهل الباديه شويه فالراجل المساله عنده مش مش مش حاضره في ذهنه ده لازم يتعمل وكده فالموضوع عنده واسع شويه يعني وكذلك ايضا قوله بعد هذا زعم رسولك وانك تزعم في بعض الروايات في روايه ثابت يقول له زعم رسولك انك تزعم ودي يعني كانه بيشكك في كلامه فده يدل ان هو ما كانش مسلم لكن آه، كذلك ايضا دي مش حجه على انه مش مسلم لان الزعم في كلام العرب يراد به مجرد القول مش مراد به التشكيك ولا الظن يعني ما فيش مشكله خالص في هذا ثم هو الراجل اصلا اول ما دخل قال له اني سائلك فمشدد عليك في المساله ف- ف- فشدد في نفسك علي يعني هو قدم عذره بانه سيشدد في المساله فاعتذر قبل ما يبدا الكلام لانه عارف انه هيقول كلام بطريقه مش كويسه شويه فقدم اعتذاره في البدايه وقال له اني سائلك فمشدد عليك فلا تجد علي ف- لا تغضب مني يعني سامحني انا طبيعتي كده ومضطر اعمل كده لغرض من الاغراض تمام وظهر عقله او ظهر بذلك عقل هذا الرجل إن هو عارف انه يتكلم بطريقه شديده وان هذا الطريقه لا- لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فقدم اعتذاره بين يديه حتى يصير الموضوع ايه الموضوع يعني في حيز الايه العذر يعني نعم وطبعا ال- ال- ال- ال- ال- مسألة ضمام من أفضل المسائل ظهر فيها تمام وعقل شوف الطريقة نفسها في الكلام صحيح كان فيها في أولها بعض الشدة لكن اللي عمر بن الخطاب كان يقول ما رأيت أحدا أحسن مسألة ولا أوجز من ضمام يقول الراجل مسألته مسألة جميلة يعني س- أسئلة قوية والراجل متحفز ومتحمس للخير وأول ما سمع الرد خده وخلاص قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وراح جاء, جاء بهم جميعا المسلمين كل الجماعه دول اسلموا بعد ذلك بسبب هذه الايه هذا النقل العظيم وهذا السؤال الحسن من ذلك الصحابي الفاضل آه، لما قال له ابن عبد المطلب هنا طبعا يعني بيقول له كانه بيقول له يا ابن عبد المطلب كانه يناديه يعني فالنبي بيقول له قد اجبتك نعم عايز ايه كده يعني قال فلا تجد ان اني سائلك فمشدد عليك في المساله هتكلم شويه بشده يعني فلا تجد علي في نفسك يعني لا تغضب وجد ديت هذه الماده متحده المعنى آه، متحده الماضي والمضارع لكنها تختلف في المصدر يعني بتيجي بماضيها ومضارعها واحد لكن المصدر بتاعها يختلف في كل معنى من معانيها فيقال مثلا في الغضب وجد يجد موجدة يعني غضب يغضب يغضب غضبا فالموجدة هي الغضب الماضي بتاعها ايه وجد والمضارع يجد طب والمصدر موجدة يعني غضب طيب لو حب يقول آه، وجد يجد وجودا تبقى في الوجود في ال في ال في ال في ال في, ال في, في الشيء اللي هو الايه ال- الذي يطلب يعني وجده ولد الشيء يعني حصله يعني ولما تكون مثلا واحد بيبحث عن ضاله ولما يقول يقول ايه يقول وجد يجد وجدانا اذا اذا اذا حصل ضالته فتلاقي الماضي بتاعها والضرع واحد في كل المعاني ويفرق بس المصدر هو الذي يحدد المعنى المقصود بالماضي والمضارع بتاعها إيه. وفي الحب مثلا وجد يجد وجدا اي ايه احب يحب حبا وفي المال وجد يجد وجدا وفي الغنى وجد يجد زدة وهكذا تمام وفي المكتوب ولد يجد وجادة أي كتاب شيء- ولد شيئا مكتوبا يعني فدي كلها معاني من ل- لوجد كما قلنا ماضيها ومضارعها واحد يختلف المعنى بحسب ما يأتي عليه المصدر من هذه الصيغ التي رأيناها معنا الآن والمقصود ده في الحديث هنا لا تغضب عليه ما تزعلش قوله أنشدك أنشدك بالله أو أنشدك أنشدك الله آه، الأصل الأصل النشيد رفع الصوت والمعنى أنني سألتك رافعا نشيدتي يعني صوتي آه، وده كان من من كلامهم يعني يقول أن أن نشدت كذا وأنشدته كذا كان يقول أنا يعني س- يعني أ- أ- أ- أحرج عليك أو ما شابه ذلك إلا إلا قلت لي قول صلى الله عليه وسلم في جوابه في كل المواضع يقول له اللهم نعم يقول له كذا يقول له اللهم نعم طب ما يقول نعم على طول إيه ليه اللهم نعم دي اللهم هنا إنما تذكر على سبيل التبرك تذكر تبركا بها إيه، وكأنه يستشهد بالله تعالى في تأكيد في تأكيد الصدق ما بقول له آه الله أرسلك فبقول له اللهم نعم عايز يقول له كانه بيقول له والله نعم او يذكر الله طبعا هذا مش قسم هذا كانه كما قلنا ذكرت من باب الت- التبرك بذكرها او الاستشهاد بذكر الله تعالى فيها على صدق انه لا يكذب فيما يقول وحاشاه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. نعم. ثم قال بعد ما سمع كل بقى بقى- سأل كل ما أراد من أسئلة وأجابه وسلم عن كل ذلك قال آمنت بما جئت به آمنت بما جئت به دي قد تكون إخبارا بيخبرهم هو اصلا امن ده انا اصلا جاي مؤمن بس كنت جاي اسمع بنفسي واتاكد بنفسي فتكون على سبيل الاخبار وهذا ما رجحه الامام البخاري ورجحه القاضي عياض رحم الله الجميع وانه انما حضر فقط مستثبتا من الرسول صلى الله عليه وسلم ما اخبره به رسول رسول الله اليه اللي كان بعت لهم حد رسول منه الى هذا هذا القوم حتى يخبرهم بهذه التفاصيل فالراجل ده حب يسمع بنفسه ويتاكد فهو كان مؤمن فبيقول آمنت يعني أنا بالفعل مؤمن وأخبرك بأني قد آمنت بذلك قبل أن آتيك تمام وبعض ال- بعض الناس كما قلنا بيقول لا ده هو الراجل ما كانش مؤمن ده كان كافر وأسلم فقوله آمنت أي الآن أنا الآن آمنت كأنه أنشأ الإيمان الآن وليس إخبارا عنه وذكرنا أنهم قالوا كده بسبب زعم ويزعم والشدة اللي كانت في الخطاب لكن لا يلزم من هذا كل شيء والصواب الذي عليه البخاري والقاضي ومن معه أن هو ظهر أنه أسلم بالفعل ثم جاء مؤكدا إسلامه رضي الله تعالى عنه ورحمه نعم آه، بعض العلماء زي أبو داود بوأوا على هذا الكتاب بقوله باب المشرك يدخل المسجد وبس لا يلزم من هذا ان ابو داود يرى ان ضمام كان مشرك واسلم في الجلسه ديت لا يلزم لإيه ل- ل- ل- ل- لانه آه، ممكن يكون وجه احتجاج ابي داود بذلك ان كان يرى انه مسلم ان الصحابه ساعه ما دخل ضمام مش عارفين ده مسلم ولا كافر ده راجل جاي من الباديه وما- وما- ولا يعرفونه باسلام فكونهم يسمحوا له دون ان يستفصلوا منه دون ما يوقفوه يقولوا انت مسلم ولا كافر بلا ما سالوش السؤال دوت يبقى هما ما عندهمش مشكله ان الكافر يدخل المسجد عادي المشرك يدخل عادي لان لو كان في مشكله في دخول المشرك المسجد وجاء واحد مش عارفينه اذا كان مسلم ولا كافر كان المفروض يوقفوه على الباب وانت رايح فين؟ انت مين؟ انت مسلم ولا كافر؟ عشان ندخلك على النبي صلى الله عليه وسلم فكونهم ما عملوش الحكايه دي كلها لم يستفصلوا وسابوه يدخل عادي ويقعد كده هم مش عارفين هو مسلم ولا كافر ان هذا منهم مصير الى جواز دخول المشرك المسجد وده وجه وجه تبويب ابي داود بهذا الباب على هذا الحديث هو ليس يقصد يعني لا يلزم من هذا التبويب عند ابي داود نبلول يرى ان ضمام كان كافر قبل ان ياتي لا لا يلزم ذلك اطلاقا بل يكفي فقط ان الصحابه سمحوا له بالدخول ومش عارفين اذا كان مسلم ولا كافر وهذا هو وجه الحجيه عند ابي داود في المساله يعني نعم طبعا لم يذكر الحج في الروا... في, في, في هذه الروايه في روايه شريك هذه التي عند البخاري ما ذكرش فيها الحج ذكر فيها الصلاه وذكر فيها الصيام وذكر فيها الصدقه الزكاه وما ذكرش الحج بعض العلماء تصور ان ايه ان ده كان قبل فرض الحج وطبعا ده غلط ليه؟ لان قدوم ضمام ده كان في الغالب سنه 9 هجريه بعد الحج وبعد الكلام ده كله ما فرض لكن هناك من ال من ال من, ال من المؤرخين والنس واهل التواريخ والسير من زعم من جزم بانه انما انما كان قدوم ضمام كان سنه خمسة هجريه لكن هذا غلط من قائله والصواب انه كان سنه تسع وقد فصل الحافظ ابن حجر في وجوه ضعف قول من قال انه خمس بما يعني لا مزيد عليه الراجل بعد ما قال اللي عايزه واقر بالاسلام او او اخبر باسلامه قال وانا رسول من ورائي من قومي وانا رسول من ورائي من قومي عند ابن عباس في في في عند الطبراني قال جاء رجل من بني سعد بن بكر الى رسول صلى الله عليه وسلم وكان مسترضعا فيهم اصلا كان مسترضع في بني سعد بن بكر فقال انا وافد قومي ورسولهم وعند احمد والحاكم بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدم علينا فقوله فقدم علينا يدل ان ان ان ده كان ايه كان دوت كان متاخر هذا ما يحتاج به ان الرجل وصل المدينه متاخر لان ابن عباس انما قدم المدينه بعد بعد الفتح كان قبل كده في مكه مع مع اهله يعني عند مسلم زاد عند مسلم في آخر الحديث من رواية ثابت والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة لئن صدق ليدخلن الجنة هذا الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة غير ما غير ما سبق منها العمل بخبر الواحد فإن ضمام واحد ذهب إلى إلى قومه وأخبرهم بالدين وقبلوه منه وأجازوه قبل منه وعملوا وجاءوا كلهم مسلمين بعد ذلك وكذلك فيه جواز نسبة الشخص إلى جده إذا كان أشهر من أبيه نفس لما الإمام قال له أنت ابن عبد المطلب مش قال له أنت ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن طلب النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال له نعم أجبتك ولم ينكر عليه نسبته إلى جده لأنه جاء جاهز يجوز أن ينسب رجل إلى جده الأشهر إذا كان لا يعرف إلا بالنسبة إليه النبي كان نفسه يقول يوم حنين أنا ابن عبد المطلب ليعرف الناس من هو فإن عبد المطلب هذا كان أشهر قريش في زمانه كان كأنه علم في رأسه نار أشهر من عبد الله ولده اللي هو والد النبي صلوات الله وسلامه عليه عبد الله توفي صغيرا يعني كان شاب كان شابا فلا فلم يعرفه كثير من الناس لكن عبد المطلب كان شيخ قريش وإمام زمانه وسيد أهل الوادي ويعرفه الحاضر والبادي فما كانش فيه جهل عند أحد ومعروف بشرفه العزيز يعني آه وفيه كذلك الاستحلاف على الامر المحقق لزياده التاكيد انه النبي الراجل بيقول له آه الله آه الله امرك بكذا آه الله كذا ويقعد يحلفه يعني مثلا يقول له نعم اللهم نعم يرد عليه ويثبت له ذلك والاستحلاف طلب طلب الحلف على على على مساله تحتاج الى مزيد يقين هذا شيء ايه جائز ليس فيه شيء البخاري ذكر بعد هذا بعض متابعات هذا الحديث وبهذا ينتهي كلامنا عن هذا الحديث كان هناك بعض الأسئلة ممكن نأخذ منها سؤال أو اثنين حسب يعني الوقت قد يعني ضاق بنا جدا فكان أحد السائلين بيقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤال لو تكرمتم بالإجابة حديث معاذ رضي الله عنه إن يسير الرياء شرك رواه ابن ماجه والطبراني وغيرهما من طريق عيسى بن عبد الرحمن الزرقي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه ولد معاذا يبكي الحديث وعن عيسى رواه ابن لهيعة وعياش بن عباس وعنه نافع بن يزيد وخلف نافعا الليث بن سعد فرواه عن عياش عن زيد بدون ذكر عيسى بن عبد الرحمن المتروك وقد أخرج طريق ليس به البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأخرجها أيضا غيرهما وقد قدم الشيخ الألباني رحمه الله طريق نافع عن نافع بن يزيد على رواية الليث وضعف حديث الحديث وضعف عيسى بن عبد الرحمن الزرقي فلو قال قائل لا مانع من تقديم طريق الليث وهو إمام لا سيما وقد لا سيما وقد عاصر عياش زيد بن أسلم وليس في الإسناد مدلس هل يستقيم هذا القول أفيدونا بجواب مفصل لو سمح الوقت أكرم وإياكم الحديث ده كما ذكر أخونا كاتب هذا السؤال الحديث ده بيرويه بيرويه زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه ولد معاذا يبكي وذكر القصة وفيها قول معاذ إن وفيها قول الحديث يعني لفظ الحديث إن إن سير الرياء شرك الحديث ده إذن هو كده الآن من رواية زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بيروي عن زيد بن أسلم عيسى ابن عبد الرحمن الزرقي عيسى ده متروك الحديث تمام بيروي عن عيسى رجلان نافع ابن يزيد وابن لهيعة ابن لهيعة ده رجل متكلم فيه من يعني هذا قاضي مصر وأحد أئمة مصر الكبار لكنه كان سيء الحفظ كان سيء الحفظ يعني لم يكن عمدة في حديث يعني لا يقبل حديثه إذا تفرد وفي وفي حفظه شيء هو كان أصلا سيء الحفظ ولما احترقت كتبه ازداد سوء حفظه فليس مليعة بحجة يعني على أي حال نعم حديث العبدلة عنه ومن معه أقل ضعفا أقل ضعفا لكن ليس حسنا ولا صحيحا كما قد يفعل بعض الناس ويصحح له ويحسن ليس على هذا عمل احد من النقاد فيما رايت يعني والله اعلم. بل اذا تفرد من يعرف الحديث في الغالب يكون حديث ضعيف او حديث منكر. فابن لهيعه روى الحديث دوت هو ونافع ابن يزيد عن عيسى ابن عبد الرحمن دوت عن زيد بن اسلم. وعيسى وعيسى ده كما قال العلماء متروك واه الحديث، الحديث كده الحديث بيكون ضعيف جدا يعني. كلام جميل. ايه اللي حصل؟ ان في روايه عند الحاكم في المستدرك رواها الحاكم من طريق شيخ الأصم عن ربيع بن سليمان عن عبد الله بن وهب عن الليث بن سعد وجاب مين بقى ليث بن سعد رواه عن عياش عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم شال خالص من نص الراجل المتروك ده المتروك ده أسقطه وخلاص كده مفيش مفيش مفيش مفيش عيسى ابن عبد الرحمن دوت شاله خالص الرواية دي اللي عند الحاكم ورواها غير الحاكم أيضا من طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن عياش بن عباس عن زيد بن أسلم عن أبيه هذا الإسناد صراحة شكله جميل جدا كده إسناد ظاهره الصحة فعلا كله أئمة الأصم شيخ الحاكم شيخ الدنيا في زمانه والربيع ربيع صاحب الشافعي الإمام الحجة الكبير وعبد الله بن وهب شيخ أهل مصر الحافظ الحجة والليث بن سعد لسه بنقول عليه ده حاجة يعني زي الإمام مالك كده في رتبة الإمام مالك وعباس بن عياش, عياش بن عباس ثقه وعبد الرحمن بن زيد بن وزيد بن اسلم برضه راجل زيد بن اسلم ثقه وابوه ثقه وعمر بن الخطاب صحابي بالحديث ده ظاهره الصحه عشان كده الامام الحاكم صحح الحديث وقال هذا حديث على شرط الشيخين والا نخرجاه هم بيحتجوا بالايه بالناس دي كلها ما فيش فيه مطعن هو حاجه فعلا ظاهره الصحه ما فيش فيه كلام من ياخذ بظاهر هذا الاسناد ولا يرى فيه عله يصحح الحديث ولا يملك الا هذا وده عذر الامام الحاكم مساله بقى ان الذهبي وافقه على ذلك ده فيها نظر لان الذهبي ما ما ما, ما تكلمش ومش لازم يتكلم يعني بعض الناس متصور ان الذهبي في تلخيص المستدرك لازم يقول رايه في كل حديث فلو ما لقاهوش ضعف يقول يبقى كده وافق الحاكم ده في الحقيقه كلام غير دقيق وان قال به بعض الناس سواء من, المت... من بعض المتاخرين من بعد الامام الذهبي واحد او اثنين والمتأ... والمعاصرين بكثره قالوا يعلوها قاعده وهي قاعده مختله لان الذهبي في هذا الكتاب ما هو الا مختصر في كتاب مختصر مختصر تلخيص المستدرك الذهبي مختصر فقط لم يشترط ان هو يعلق على كل حديث وكم من حديث الذهبي يمر عليه فيه العلل الواضحات ونفسه يعلله في مكان اخر ولا يتكلم بشيء ما بيقولش حاجه الراجل مختصر بيلخص كلام الحاكم بس هو لما حصل وطبعوا المستدرك مع التلخيص طبعا الهنديه القديمه بقى كلام الذهبي تحت كلام الحاكم فوق الذهبي لما الحاكم يقول على حديث صحيح وصحيح الاسناد الذهبي تحت لخصها يقول صحيح بس يلخص كلام الحاكم فوق لما الحاكم يقول مثلا الحاكم احيانا يروي حديث من طريق البخاري ومسلم يعني يقول هذا على شرط الشيخين هذا هذا يستدرك على البخاري هذا شرط الشيخين او على شرط مسلم او على شرط البخاري او على او صحيح فقط ولا ولا يقول على شرط احدهما فلما بيقول على شرط لما يقول صحيح فقط الحاكم ولا يذكر على شرط البخاري ومسلم الذهبي يروح ملخصها تحت يقول ايه صحيح ده هو بيلخص كلام الحاكم ده مش كلام الذهبي فالبعض يتصور ان ده كلام الذهبي ويقول ووافقه الذهبي لا وافقه ولا خلفه الذهبي يخالف وافقه لما يتكلم لما يقول قلت لو ما قالش قلت ما ما- ما قالش حاجه لا ينسب لساكت القول هو ساكت في الاعم الاغلب هو ساكت انما ربما يحضره حال حديث او يحضره حال راو فيروح معلق على اللي بيحصل اه احيانا الذهبي يبقى حاضر في ذهنه لسه الحديث ده حاضر في ذهنه او عارف حال الراوي يروح قايل قلت فلان واهن فل- زي ما ح- احد طرق هذا الحديث عند الحاكم الذهبي يقول عنه قلت فيه فلان واهن حاضر في ذهنه واحيانا ما يبقاش حاضر عنده مش شرط هو بيلخص يبقى مستحضر كل احكام الحديث دي وهو مش قاعد يعمل تخريج للحديث ومش قاعد يدرسه ولا ما كانش عمل كتب تانية ده ده كتاب كده عمله كده في كام شهر يعني ولا حاجه بسرعه تلخيص فهو قاعد يلخص بس ممكن يكون هو بيلخص جه في باله او متص... فاكر حاجه مت... م- يعني م- مذاكر كويس مساله فيروح كاتب تعليق قبل ما ينساه في الحاشيه وخلاص او قريب منه فينقله بس ولهذا لا يلزم اطلاقا من سكوت الذهبي وعدم نقده للحاكم في تلخيصه ان هو موافق عليه فمساله ان هو وافقه الذهبي دي كده كل حبه ده كلام غير دقيق ينبغي التنكب عنه فهو هنا مش وافق ولا حاجه هو هنا بس الامام الحاكم فقط الامام الحاكم هو الذي صحح هذا الحديث الذهبي ما قالش حاجه لا اتكلم لا قال اه ولا لا طيب إيه يعني احنا قلنا ان هو ممكن الكلام ده ليه وجه ممكن اللي ياخد بظاهر الاسناد يقول ده وحتى الحاكم نفسه يقول هذا ليس له عله انا مش شايف عله و- و- وهو في الظاهر صحيح بعض العلماء عند النظر يقول لا ده حديث معلول معلول ليه؟ يقول الحديث اصلا معروف بعيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن اسلم ده حديث عيسى بن عبد الرحمن تمام اللي حصل في طريق الليث ان في- حصل اسقاط لعيسى الحديث ده حديث عيسى يرويه نافع بن يزيد ويرويه بن لهيعة عن الناس كلها السقاط والضعفاء بيرووه عن عيسى بن عبد الرحمن المتروك دوت عن زيد بن اسلم الناس بترميه كلهم كده اللي حصل في روايه الليث بن سعد ان حصل فيه سقط ان حصل اسقاط بقى من الليث بن سعد نفسه وهم فاسقط ذلك الراوي او احد من دونه يعني ممكن سواء هو او اللي قبله ايا ما كان حصل فيه سقط هنا في الاسناد ايه ما ما دلائل هذا السقط كما قلنا ان الروايه مشهوره برو- الحديث معروف عند الناس بعيسى بن عبد الرحمن عن زيد بن اسلم تمام دي حاجه الحاجه الثانيه انه لا تذكر روايه وز- لما لما لما اسقط عيسى بن عبد الرحمن دوت الليث او أو غير الليث من دونه يعني صار الحديث ع- عياش بن عباس عن زيد بن اسلم لا تعرف روايه لعياش عن عن زيد مع انه اه ممكن يكون زمانهم يجيب يعني يس- يمكن لقاؤهما ال- اللق- امكان اللقاء حاصل ان أد- ادرك من حياه شيخي كثيرا ممكن يكون التقوا بل انه التقى ببعض الناس ممكن ممن يقال لهم صحبه عياش بن عباس دوت لكن لم تجري له روايه عن زيد لا يعرف له سماع اصلا منه كونه ممكن دي حاجه وانه حصل فعلا دي حاجه وده اصل شرط الجمهور والخلاف اللي مع مسلم والبخاري والحكايه الكبيره اللي فيها خلاف للصبح دي ان هو الاكتفاء بالسماع الاكتفاء بامكان بامكان السماع ولا بثبوت السماع ما يعبر عنه بامكان ال- بال- بال- بامكان اللقاء و- وتحقق الل- الل- وثبوت اللقاء ايا ما كان هو غير معروف ما فيش ما مش لا يعرف روايه ولا سماع وان كان ممكن لكن ده مش مألوف مش متت- مش متكرر يعني في احاديث ان عياش بيروي عن زيد بن اسلم دي حاجه فده مما ي- مم- مما يثير عند الناقد آه، اشياء يخليه يقول ان ده في في اشكال في عله يعني دي حاجه الحاجه الثانيه ان هذا الحديث لو انه بادر الاسناد الصحيح الذي كالشمس ده اسناد ز- كالشمس فعلا فلما لا يرويه احد من اصحاب الكتب المشهوره لا رواه الامام احمد في مسنده ولا رواه البخاري ولا مسلم ولا الترمذي الكتب السته اللي هي اصول الاسلام كتب المشاهير اللي عليها مدار الدنيا حديث زي ده اسناده بهذه الجوده يسقط من- من الكل ما فيش ولا واحد منهم يرويه هذا مما يحتج به العلماء احيانا على ان هذا الحديث اذا خلت منه المصادر المشهوره جدا يبقى في خلل في عله ما ولهذا تنكبوا هذه الروايه لان فيها مشكله والا بهذه بهذه بهذا الجمال وهذا ال وهذا وهذا الوضوح الروايه كلها كده ائمه وما فيش حد خالص من المشاهير يرويها ولا يرويها الا الحاكم الذي لم يسوق الا وقع في كتابه تعاقبات كثيره مع جهالته وع- وحفظه وعلمه وامامته لكن عنده مشكله في الكتاب ده بالذات يعني يقع له هذا الخلل كثيرا في كتابه ذلك لانه ما كانش جلس لينقح هو بدا يشتغل ثم مات قبل ان يبيض الكتاب فدي كلها علامات ممكن العلماء او النقاد يرون ان مثلها يحمل الائمه النقاد الاكابر على تعليل مثل هذا وده اقرب ده الاقرب في نظري يعني ان هذا الحديث معلول ليه؟ لان ال- الروايه هنا روايه هو الحديث معروف بعيسى بن عبد الرحمن ورواية الليث هذه فيها سقط منه بقى من اللي قبله الوهم لا يفتى منه أحد والله أعلم طب لو حد الكلام ده مش عاجبه وقال لا أنا الحديث ظاهره ظاهره الصحة وما فيش إمام نص على الكلام دوت ما أقدرش أقول له حاجة ده حقه والأمر يعني من مجرد اجتهاد دي قرائن تظهر لشخص وما تظهرش لشخص آخر هو هنا ما خالفش حاجة واضحة يعني ما فيش حاجة واضحة من لا أنا معايا حجة واضحة على ما أتصوره لكن عندي قرائن ودلالات وعمل عمل وتصرفات أئمة في مثل هذا الأمر هي تجعلني أكاد يعني أكاد يعني ظنا غالبا إن ده إن دي رواية غلط فيها خلل وممكن واحد تاني يقول لك يا أخي أنا الكلام ده ما- ما- ما- مش داخل دماغي أنا هاخد بضارب أنا سأقلد الحاكم وشايفه أستاذ صحيح والكلام ده كله ما يلزمنيش أنت حر ما عنديش مشكلة برضه الأمر واسع في ذلك لكن الصواب في المسألة والله أعلم أن هذا الحديث حديث ضعيف وهذا القدر فيه كفاية ونتم الباقي في لقاء آخر وإلى لقاء آخر إن شاء الله